الابن والروح القدس الإله الواحد آمين هكلمكم عن جزء تاريخي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وميزات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أي كنيسة في العالم تقريبا أول شيء في الكنيسة القبطية إن إحنا نقدر نقول عنها الكنيسة الوحيدة في العالم من كنائس الأمم التي وردت نبوءة عن تأسيسها في الكتاب المقدس في العهد القديم تلاقوا في أشعية 19 19 يتنبأ عن الكنيسة القبطية ويقول في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخمها فيكون علامة وشهادة لرب الجنود في أرض مصر وبعدين يقول فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة إلى آخره في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعمود للرب عند تخومها ما فيش كنيسة من كنائس الأمم جت نبوءة عنها غير كنيسة مصر لذلك لما البروتستانت يقولوا ما فيش مذبح نقول لهم لو ما فيش مذبح في الدنيا كلها في مذبح في أرض مصر ونبوءة عن كده في العهد القديم وهذا المذبح لا يمكن أن يكون مذبحا وثنيا لأنه مذبح للرب ويقدمون للرب ذبيحة ولا يمكن أن يكون مذبحا يهوديا لأن اليهود ما كانوش يذبحوا بمذبح خارج أورشليم يبقى ده مذبح للرب تأسيس الكنيسة وبعديها آخر الإصحاح ومبارك شعب مصر تاني حاجة تتميز بها الكنيسة القبطية إنها الكنيسة الوحيدة في العالم التي زارها رب المجد والعائلة المقدسة غير مكان ميلاد الرب مكان ميلاده ده ولد فيه لكن مش زيارة الزيارة الوحيدة لأرض مصر وتقدست أماكن عديدة بزيارة الرب له أنا الكلام ده كنت بقوله للخارج للخواجات اللي بره يعني مش كلام ليكم بس لأن الكنيسة القبطية هي كده وفي الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة وقدسها الرب بوجوده أنشئت كنائس قديمة على هذه الأماكن المقدسة ما فيش كنيسة في العالم عندها أراضي مقدسة من هذا النوع ده لو المسيح كان زار بلد واحدة من البلاد كان عمل هيصة وأثر عالمي ولكن احنا ناس ماشيين في اتضاع قلب عندنا كل هذه الامجاد محدش بيعمل لها حاجه دي نمرة اتنين نمرة تلاتة الكنيسة القبطية هي الكنيسة التي أنشئت فيها أول مدرسة لاهوتية في العالم كله بلا استثناء هي مدرسة الإسكندرية بل إن الإسكندرية أيضا هي البلد الذي شهد أول ترجمة للكتاب المقدس للغة اليونانية العهد القديم يسمونها الترجمة السبعينية ترجمت في عهد بطلميوس فيلادلفوس بطلميوس الثاني في القرن الثالث قبل الميلاد مدرسة الإسكندرية كانت مشهورة من القديم يعني المدرسة الوثنية القديمة لما حرقت مكتبة الإسكندرية حرق فيها أزيد من 300 ألف مخطوط والبعض بيقولوا أكتر من كده فلما جاء ماري مرقس وكان رجل علم أيضا وكان يتقن العبرية واليونانية واللاتينية أنشأ هذه المدرسة لتقف ضد المدرسة الوثنية المدرسة الوثنية كانت تدرس الكتاب المقدس لتهاجمه من الداخل الفلاسفة الوثنيون كانوا يدرسون الكتاب المقدس ليهاجموه من الداخل ماري مرقس خلى المدرسة اللاهوتية تدرس الفلسفة لكي ترد على الفلاسفة بأسلوب فلسفي كنت مع اليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني وأخرجت هذه المدرسة علماء كثيرين أمثال أثيناغورس بانتينوس إكليماندوس أوريجانوس ديديموس الضرير بل إن ديديموس الضرير وهو ضرير كان يعرف الكتب المقدسة تماما واخترع وسيلة للقراءة بالبارز بحفر الخشب قبل برايل بخمستاشر قرن من الزمان أول واحد اخترع الكتابة للعميان بال بملامس أصابعهم الكنيسة القبطية أيضا تتميز على كل كنائس العالم بلا نقاش ولا جدال بأنها منشأ الرهبنة في العالم كله أم الرهبنة أول راهب في العالم كله القديس الأنبا أنطونيوس صعيدي قبطي من قمن العروس قرية في بني سويف أول إنسان أنشأ الأديرة لأن النظام أنطونيوس كان وحده هو القديس الأنبا باخوميوس راجل قبطي صعيدي من نواحي إستا ثم امتدت الأديرة في نظام القديس الأنبا شنودة من زعماء الرهبنة أيضا وهو راجل قبطي صعيدي من نواحي سوهاج إلى جوار هذا أحسن يزعل بتوع الوكل البحري أحد مؤسسي الرهبنة من تلاميذ الأنبا أنطونيوس أيضا القديس أبا وقار الكبير راجل بحيري من المنوفية من شنشوف المهم ان الكنيسة القبطية هي التي انشأت العالم الرهبنة ونظام التوحد وهي التي انشأت الأديرة وهي التي وضعت اول قوانين للرهبنه فأول قوانين للرهبنة هي قوانين الأنبا بخوميوس وترجمت هذه القوانين أخذها القديس باسيليوس الكبير في رهبنته في قيصرية كبادوكيا وأخذها يوحنا كسيان ثم أخذها أخذتها الرهبنة البندكتية وأسست قوانينها عليها لكن احنا اللي مؤسسين الرهبنه حدش يتكلم في ده ابدا ولذلك اقدم اديره في العالم هي الأديرة القبطية مش عايزة مناقشة ده حقيقة تاريخية أقدم أديرة في العالم هي إيه؟ الأديرة القبطية وأقدم قوانين رهبنة هي القوانين القبطية وطبعا نظام السياحة والسواح بدأ في مصر أولا وأول سائح في العالم هو القديس الأنبا بولة راجل مصري صميم قبطي صميم والرهبنة في مصر شملت مئات الأديرة مئات الأديرة مش بس في القرن الرابع والخامس ده الأنبا بنيامين البابا 38 وهو في القرن السابع في رحلاته في أديرة الفيوم كان في 80 دير في الفيوم 80 دير في الفيوم كان في أديرة كثيرة في جبل النقلون وجبل القلمون لدرجة اللي بيسافر نحو دير أنبا صمويل يقول لك ده الجبل ده اسمه غليون أما غليون أنبا غليون السائح معروف اتسمى باسم أنبا غليون نظام السواح والمتوحدين أول ما عرف في الكنيسة القبطية ساعات بعض المؤرخين الأجانب يسموا المتوحد hermit hermit H E R M I T لكن الترجمة الصحيحة ليها anchorite أناكورايت يعني سائح إذا الكنيسة القبطية تميزت بأنها الكنيسة الوحيدة في الأمم التي جاءت نبوءة عنها في العهد القديم الكنيسة الوحيدة في العالم التي زارها السيد المسيح والعائلة المقدسة الكنيسة الوحيدة في العالم التي أسست الرهبنة وأيضا أول كنيسة في العالم أسست مدرسة لاهوتية الكنيسة القبطية أيضا تتميز بمجموعة ضخمة من الشهداء يندر أن يوجد لهم مثيل في أي كنيسة من كنائس العالم لدرجة أن أحيانا كان الاستشهاد لا يقتصر على الشهداء الأفراد وإنما بالقرى والمدن شهداء بالقرى والمدن يعني يقول لك شهداء إسنا مدينة إسنا كده على بعضها شهداء إخميم بالمثل شهداء الكتيبة القبطية بحالها الكتيبة كلها وميزة أخرى أن الاستشهاد استمر يعني مش انتهى عند عهد ديوقلديانوس فمثلا لما حدث الانقسام الخلقدوني سنة 451 الكنيسة القبطية قدمت مجموعة ضخمة من الشهداء من 451 إلى 441 لما انتهى العصر الروماني والخلقدوني ده قيل في عدد الرهبان مرة ان الأسف عدد الشهداء مرة ان تلاتين ألف خرجوا من الدمنهور وسافروا الإسكندرية علشان يتقدموا للاستشهاد ويرتلون في الطريق ويسبحون طبعا الاستشهاد موجود في كل كنائس العالم ولكن ليس بالقوة والجبروت والشمولية لكل العصور مثل الكنيسة القبطية لأن كنائس أخرى عاشت في رغد من العيش وفي جبروت القوة يعني في الكنيسة الكاثوليكية مثلا نلاحظ أن العصور الوسطى كانت عصورا عبارة عن صراع بين البابوات والأباطرة من يكون الأول البابا أم الإمبراطور ولا ننسى في التاريخ ما يسمى بإذلال كنصة إيه إذلال كنصة ده حدث خلاف بين البابا والإمبراطور فأراد البابا يأدب الإمبراطور الكلام ده كان أيام البابا جريجور السابع والإمبراطور هنري الرابع فحرموا لما حرموا الناس ما بقوش يتعاملوا معاه لقى نفسه فقد السلطة فراح يطلب الحل من البابا البابا ساب روما وراح عند حتة اسمها كنصة في تل هناك وليه دير وقعد هناك ووقف الإمبراطور ثلاثة أيام يلبس المسوح في العراء يتضرع إلى البابا أن يسامحه وأخيرا سامحه دول هتقول لي استشهاد دول استشهاد ايه وفات الصراع على طول بين الاثنين يعني اوقات يعلو فيها الاباطره واوقات يعلو فيها البابوات لغايه لما جه نابليون قال انا ما يتوجنيش البابا راح واخد التاج ولبس نفسه عشان ما يبقاش خاضع يعني وحينما قامت الثورة الفرنسية كانت الكنيسة تملك خمس أملاك الدولة يعني ناس عاشوا في عز احنا بنتكلم على الغلابة اللي ايه عاشوا في الاستشهاد طول عمرهم دي ميزة للكنيسة القبطية من ميزات الكنيسة القبطية أيضا التي يمكنها أن تتميز بها عن كنائس العالم كله مجموعة من أبطال الإيمان الجبابرة أبطال الإيمان لعل في مقدمة هؤلاء القديس أثناسيوس الرسول الذي يعتبر أنه هو الذي وضع قانون الإيمان المسيحي وهو الذي دافع عن لاهوت المسيح في مجمع نقية أمام 318 أسقفا وكان هو المميز وهو الذي رد على آريوس كلمة كلمة وآية آية وهو الذي أصدر كتابه Contra Arianos ضد الأريوسيين يرد بها على كل الآيات التي احتج بها أريوس ضد لاهوت المسيح كتاب في أربع أجزاء وهو الذي نفي عن كرسيه أربع مرات من أجل الدفاع عن الإيمان وهو الذي قال عنه جيروم مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس شوفوا الكلام مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس ولذلك قيل له العالم كله ضدك قال لهم أنا ضد العالم وسموه أثناسيوس contra mundum يعني أثناسيوس ضد العالم لدرجة أن البعض قال من يتكلم عن أثناسيوس إنما يتكلم عن الفضيلة وقال بعض الآباء إذا سمعت كلمة لأثناسيوس ولم تجد ورقة تكتبها عليها فاكتب هذه الكلمة على قميصك عشان ما تتوهش منه بطل من أبطال الإيمان الجبابرة وكان يقود الفكر اللاهوتي في مجمع نقية وهو شاب شماس ده كان أسيس والأسقف ولا مترك وهو الذي أسس كنيسة إثيوبيا سنة 329 وأرسل لها أول مطران اسمه قديس إفرومنتيوس إفرومنتيوس كلمة قبطية يعني رجل الله إفرومي يعني الرجل إن ثيوس بتاع ربنا the man of God إفرومي إن ثيوس إفرومنتيوس أتذكر حينما تقابلت مع بابا روما البابا بولس السادس سنة 1973 ووقعنا معا اتفاقية مشتركة يسموها Common Declaration يعني إعلان عام نفس بابا روما قال احنا نتفق كلنا على ايمان اثناسيوس وكيرلس نبني ايماننا ايمان مشترك على ايمان مين اثناسيوس وكيرلس اثناسيوس كان بطل مجمع نيقيا وكيرلس كان بطل الايمان في مجمع افسس سنه 431 ميلاديه أثناسيوس كان بطل الإيمان الذي دافع عن الإيمان ضد أريوس وكيرلس الكبير كان بطل الإيمان الذي دافع عن الإيمان ضد نسطور وحرم نسطور بطريرك القسطنطينية كانوا بيحرموا بطريرك وحرم قسطنط... نسطور بطريرك القسطنطينية وكتب حرومه الاثني عشر اللي يسموها الاثناشر أناثيمة لقديس كيرلس اثناشر أناثيمة لقديس كيرلس دول كانوا ناس جبابرة بيرأسوا مجامع عالمية مسكونية بيقودوا الإيمان ولذلك تميزت الكنيسة القبطية في العصور الأولى بقيادتها اللاهوتية للعالم قيادتها اللاهوتية للعالم كان أعظم لاهوتيين في العالم هم آباء الإسكندرية آباء الكنيسة القبطية لدرجة أنه في المجمع المسكوني الثاني الذي عقد في القسطنطينية سنة 381 ميلادية وكان م... الذي يمثل الكنيسة القبطية في ذلك المجمع هو البابا تيموثاوس البطريرك 22 لما ذهب إلى مجمع القسطنطينية التفوا حواليه وسألوه أسئلة فأجاب بالقوانين الآتية السؤال الأول إجابته القانون الكنسي الأول كل إجابات القديس تيموساوس اعتبرت قوانين كنسية يؤمن بها العالم كله لما تلاقوا الجزء 14 من مجموعة آباء نيقيا وما بعد نيقيا تلاقوا جزء منهم قوانين أبينا القديس تيموثاوس آه مش عارف قالوا ايه عن رئيس سقفة الاسكندرية او بابا الاسكندرية لا ما قالوش بابا ما كانش معروف قال. المهم انه قالوا لما راح المجمع سألوه الاسئلة الاتية فاجاب بالقوانين الاتية السؤال الاول اجابته القانون الاول السؤال الثاني اجابته القانون الثاني وكل اجابات هذا البابا الاسكندري اعتبرت قوانين في الكنيسة الجامعة الرسولية بينما اجابات ارتجالية يعني بيقول لأنهم كانوا أساتذة اللاهوت في العالم ومن هنا كانوا يسمون بابا الإسكندرية قاضي المسكونة على اعتبار أنهم كانوا أكثر العارفين بالأمور الكنسية والأمور اللاهوتية دي بعض الأمور اللي تميزت بها الكنيسة القبطية عن العالم كله وبعدين من الناحية اللاهوتية تميزت الكنيسة القبطية بأنها أخذت الوضع المتوسط بين التطرفين التطرف الكاثوليكي من جهة وردود الفعل في التطرف البروتستانتي من الناحية الأخرى وهي واقفة في الوسط بالإيمان السليم يعني مثلا العذراء مريم في التطرف الكاثوليكي قالوا انه حبل بها بلا دنس وقالوا بها انها سيدة المطهر ورفعوها الى درجة غير معقولة لا تقبلها العذراء نفسها التطرف البروتستانتي يقول لك دي سيدة عادية واتجوزت وخلفت عيال بعد ميلاد المسيح وياخدوا كلمة أخوة يسوع على أنه أخوة أخوة ليه بالجسد ويتمادى التطرف البروتستانتي يقول لك العدلة دي زي البيضة طلع منها الكتكوت قشرة البيضة ملهاش قيمة وطلع أخ بلاموسي يقول العذرة دي أختنا العذرة دي إيه؟ أختنا دام كل أخوة يبقى العذرة أخته لدرجة إن أنا قلت في الرد عليه قلت له أختك إزاي يا أخي؟ إذا كانت هي أم المسيح وأختك تبقى أنت خال المسيح بقى ما أخو أمه بقى يبقى إيه؟ ومن الناحية اللاهوتية إذا كان ربنا قال القديس يوحنا الرسول الإنجيلي قال له هذه أمك فإذا كانت اعتبرت أم للرسل فبالتالي أم لباقي المؤمنين العاديين يعني على فكرة تعبير والدة الإله في أوتوكوس من التعابير التي أصر عليها القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس هو صاحب هذا التعبير ضد النسور في أوتوكوس تعبير مصري قبطي صميم الكنيسة القبطية أخذت موقفا متوسطا لا هي ترفع العذراء فوق ما يجب ولا تقول إن حبل بها بلا دنس بل تقول إنها كانت محتاجة للخلاص كما قالت تبتهج روحي بالله مخلصي ولا تدخل في الجانب البروتستانتي إنها اتجوزت وخلفت عيال وتكرم العذراء وترفعها فوق مستوى الملائكة ولكن لا ترفعها فوق قدرها ولا تحطها بالقدر البروتستانتي لا تدخل في التطرف اللي ضدها ولا في التطرف اللي بيمجدها أزيد مما يجب وماشية في الوسط الكنيسة الكاثوليكية بالغت في القوانين والسلطان الكهنوتي لدرجة ان اصبح مجرد كلام البابوات قوانين ودخلت القوانين في صكوك الغفران وفي الحل والربط بشكل صعب جداً اللي يصلي في الحته الفلانيه تغفر له 30 سنه واللي مش عارف يقول ابانا الذي تغفر له 300 يوم وخش بقى في الحل والربط بفاتوره كده. جم التطرف البروتستانتي قالوا لا حل ولا ربط مفيش سلطان خالص وإذا كنتوا بتتكلموا على السلطان رجال الكهنوت ما فيش كهنوت خالص عند البروتستانت الكنيسة القبطية كانت موجودة السلطة الكهنوتية لكن لا تصل إلى هذا التطرف القوانين موجودة المجامع المقدسة تسن القوانين الآباء البطاركة الكبار ممكن يقولوا قوانين توافق عليها المجامع والحكاية مظبوطة زي ما هي يعني وضع متوسط لا تطرف يمين ولا تطرف شمال الكنيسة الكاثوليكية بالغت في الأعمال بشكل كبير جدا لدرجة أن أصبح المطهر يكون بالأعمال والعقوبات الكنسية تكون بالأعمال واللي أخطأ خطية لازم ياخد عليها عقوبة كنسية إن ما كملهاش على الأرض يكملها بعد الموت في المطر عقوبة يعني عقوبة جت البروتستانت قال ولا أعمال ولا حاجة ما فيش غير النعمة الكنيسة القبطية قالت أعمال ونعمة ما فيش حكاية مطر ما فيش سلطان العقوبات اللي يستمر بعد الموت مفيش حاجة خالص وضع متوسط لا يمين ولا شمال وحافظت الكنيسة على هذا الوضع المتوسط في كل العقائد أبقى الحاجات دي أكتبها لكم في مذكرة خاصة علشان ما ناخدش الوقت كله فيه وهذا هو التعليم الأرثوذكسي لتكملة الموضوع التاريخي اللي بقوله لكم أحب أن أقول لكم أن كثير من الآباء كانوا يتميزون بالنضوج المبكر يعني دي ميزة كبيرة عند كثير من الآباء الإسكندرية بالنضوج المبكر يعني مثلا القديس أثناسيوس قاد المجمع المسكوني الأول فكريا وهو لسه شاب وشماس صغير وصار بطريركا وعمره يمكن 28 سنة ولا 29 يعني ما يزيدش عن كده مفيش بطرق في العالم في السن دي أقل من 30 مستحيل وبلغ من نضوجه المبكر أنه وهو شاب صغير يعني لسه يمكن عمره 18 19 ولا حاجة أخرج كتابين من أعظم الكتب في العالم كتاب تجسد الكلمة أو تجسد اللوجوس وكتاب الرسالة ضد الوثنيين وهو لسه شاب صغير نضوج مبكر عجيب وسبب النضوج المبكر العجيب ده ان الكنيسه كلها كانت شعله من نار فكانوا الشبان الصغيرين عباره عن شعله وهم لسه صغيرين ما هو لما الكنيسه تبقى تعبانه يبقى اولادها تعبانين واطفالها تعبانين ومش لاقيين حد يعلمهم اذا كانت الكنيسه قويه وجباره أولادها يطلعوا جبابرة من صغرهم هذا النضوج المبكر في الكنيسة نجد أيضا في الرهبنة ماكسيموس ودوماديوس اتنين شبان صغيرين واحد منهم لحيته لم تنبت بعد وكانوا في درجة روحانية عجيبة يصلوا وكأن شعاع من نور بينهم وبين السماء القديس الأنبا تدرس تلميذ أنبا بخميس الكبير كان شابا صغيرا وهو اللي أسس له الأديرة بتاعته وكان مرشد روحي للرهبان وهو شاب صغير نضوج مبكر القديس الأنبا يوحنا القصير وهو شاب صغير قيل عنه أن الإسقيط كله كان يحركه بأصبعه وكان يلتف حول الناس يطلبون منه كلمة منفعة وهو شاب صغير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان عمره تسع سنين يصلي تبقى أصابعه كأنها شموع تنير ودخل الرهبنة وهو صغير في السن القديس الأنبا ميصائيل السائح دخل في الرهبنة وهو صغير وبجدية وصار سائحا ربما وعمره 17 سنة النضوج المبكر العجيب اللي يتميز به آه الأقباط في الكرسي السكندري من الذين كان عندهم نضوج مبكر أيضا القديس ماري مينا العجيبي ده ترهب وصار أبا لدير وصار صاحب معجزات وصار شهيد واستشهد وعمره حوالي 23 سنة هذا النضوج المبكر في كثير من آباء الإسكندرية يدل على عمق الكنيسة في اللاهوتيات وفي الروحيات وفي النسك ولم توجد كنيسة في العالم في نسكها في النسك مثل الكنيسة القبطية يوحنا كاسيان في كتابه كان بيقول المسافر من اسكندرية إلى الأقصر لم يكن يخلو صوت التسابيح في أذنيه طول الرحلة من الاسكندرية للأقصر لأن الجبال كلها صارت مثل أبراج الحمام في هديلها في تسبيحها في أغانيها الروحية لدرجة أن القديس يوحنا ذهبي الفم قال إن السماء في نجومها لا تعادل براري مصر في رهبانها وقديسها من روح النسك والتسبيح الموجود في الكنيسة القبطية ده انتوا لو ما كنتوش أقباط كنتوا تشتهوا انكم تبقوا أقباط أمام هذا المجد العظيم اللي للكنيسة القبطية حينما تحدثت في هذا الموضوع أثناء رحلتي في الخارج من ضمن الكلام اللي قلته أن مصر من القديم كان لها هذا المجد أيضا والكنيسة القبطية صارت وريثة وريثا لعلم قديم ونهضة قديمة عظيمة لدرجة أن موسى النبي قيل عنه أن هو تهذب بكل حكمة المصريين وقلت لهم علم مصر ده هم أول ناس في العالم عرفوا الكتابة والقراية وكانوا يكتبوا على أوراق البردي أوراق البردي اسمها بابايرس والجمع بتاعها بابايري بابايري يعني أوراق البردي وقلت لهم من كلمة بابايري أوراق البردي المصرية أخذت كلمة بيبر بالإنجليزي وبابيي بالفرنساوي وبابير بالألماني وكل الحاجات دي واخدينها من البابايرس بتاعتنا احنا اللي اخترعنا الورق والكتاب وبعدين قلت لهم احنا اللي اخترعنا الكيمياء بدليل ان كلمة الكيمياء كلمة مصرية لان مصر اسمها كيمي بال بالقبطي وبالهيروغليفي كانت واي انسان من مصر تقول رومن كيمي ريمن كيمي يعني مصري يعني رومي اختص كلمة رومي اللي هي إنسان في ال constructive form يعني لما تخش في في التركيب كلمة تبقى ريم يبقى ريمين كيمي يعني رجل مصر احنا اللي اخترعنا الكيمياء لغاية دلوقتي تلاقوا ناحية أسوان يقول لك شركة كيما أو بتاع ده كيمي ده اسم مصر كيمي يعني مصر اخترعوا منها جابوا منها كلمة chemistry ودخلوا في الكيمياء لكن الكيمياء دي بتاعتنا ولذلك كانت أكبر بلد في العالم في الصيدلة وهي اللي عرفت التحنيط واستخدام المواد الكيميائية وقلت لهم والطب أيضا احنا اللي اخترعنا الطب ازاي كلمة طب عندكم مش اسمها medicine جت منين medicine طبيب بالقبطي اسمه سيني سيني يعني طبيب لما بنيجي نصلي ونقول أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأرواحنا نقول بيسيني إمي انتين نفسيش من نصوم سيني يعني إيه طبيب المصدر من سيني مد سيني حط مد مد بالصعيدي مد سيني يعني طب فكلمة مد سيني دي كلمة قبطية صر جاية من عندنا احنا اللي اخترعنا الطب ولا مؤاخذة ده الكلام بنقوله للخارج مش ليه كنت انتوا تقولوا متواضعين وتراب ورماد معلش لكن ده لا يمنع ان مصر كانت كده وبعدين من الكلمات برضو اللي قلتها للناس قلت لهم خدوا مثلا عيد الكريسماس الكريسماس دي جت منين دي من كلمتين Christ يعني المسيح جاي من الكلمة اليونانية كريستوس خلصنا منها و mas Christmas mas دي جبتوها منين ما فيش غير الفعل القبطي ميسي يعني يلد وماس يعني مولود زي ما تقول تحتمس يعني المولود من الاله تحوت زي ما تقول رمسيس رمسيس جاي منين رعمسيس ميسي مسيس رعمسيس يعني المولود من رع ابن الاله رع رعمسيس فماس دي كلمة قبطية هاتوا لي بالانجليزي بالفرنساوي بالاسباني بالايطالي بالالماني باي لغة تطلع منها ماس دي مش ممكن ابدا مولود الا من الفعل الابتميسي وماس يعني مولود كريسماس يعني مولد المسيح اذا عرفتوا ليها مصدر اخر قولوا لي طبعا ما عرفوش فحتى عيد الكريسماس فيه جزء قبطي هذه الحضارة المصرية العجيبة القوية أخذتها المسيحية وأعطتها طابعا روحيا وأعطتها لاهوتا سليما والعلم دخل والحضارة دخلت وأصبحت الكنيسة القبطية فيها علم وحضارة المصريين القدماء وفيها لاهوت ومعرفة وروحانية الأقباط الجداد وأصبحت الكنيسة القبطية مكونة من الاثنين كفاية كده اتفضلوا
Thank you. إلينا